باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين انا عايز النهارده بنعمه الرب اني اركز على ايه واحده او على جزء من ايه في حسقيال 34 جزء من ايه بيقول ايه بيقول ولا سأل رعاتي عن غنمي ورعى الرعاة أنفسهم ورعى الرعاة إيه أنفسهم دي في 34 آية خمسة آية تسعة أسف آه 34 آية تسعة وفي آية عشرة برضو جاب ما يشبه هذا بيقول ها أنا ذا على الرعاة وأطلب غنمي من يدهم وأكفهم عن رعي الغنم ولا يرعى الرعاة أنفسهم يعني برضو مرة إيه تانية بعد بعض بعض الرعاة يرعون أنفسهم يعني يهتمون بأنفسهم أكثر مما يهتمون بالرعية أو يتخذون عملهم ككهنة لرعاية أنفسهم فكيف يكون ذلك؟ في بعض الكهنة يرعون أنفسهم من الناحية المالية مهما كان الشعب محتاجا ومهما كانت لجنة الكنيسة أو مجلس الكنيسة في عجز عن الوفاء باحتياجاته هم يرعون أنفسهم أنا محتاج لكذا أنا عايز كذا ولا يهمه الباقي أو من الناحية المالية يكون الكاهن لنفسه ثروة يقول من أجل أولادي من أجل بيتي من أجل معيشتي يرعون أنفسهم أو كاهن يحب يأسس له بيت يشتري له بيت يشتري له شقة يشتري أساسات يرعون أنفسهم وساعات تكون رعاية الكاهن لنفسه من هذه الناحية ربما تتداخل فيها زوجته تطلب منه طلبات كتيرة في احتياجات البيت فيحتاج فيحتاج هو بدوره أن يطلب من الشعب أو من الكنيسة لكي يرعى نفسه أو لكي يرعى امرأته يعني شوفوا الكتاب بيقول غير المتزوج يهتم في فيما للرب كيف يرضي الرب أما المتزوج فيهتم فيما للعالم كيف يرضي امرأته ساعات برضو الكاهن مع أنه بيتكرس لربنا إلا أنه برضو يهتم فيما للعالم كيف يرضي امرأته بطلبات كتيره طبعا الكتاب قال الكلام ده حتى عن السيدات المتزوجة التي تهتم فيما للعالم كيف ترضي رجلها والرجل يهتم فيما للعالم كيف يرضي امرأته جايز الكاهن يحاول أن يرعى نفسه من جهة المركز من جهة السلطة من جهة النفوذ من جهة السيطرة على أمور الكنيسة صغيرها وكبيرها خدمتها المادية وخدمتها الروحية ويشعر بذاته يشعر بذاته في بنيانه لنفسه من أجل كده جايز تتعطل الخدمة لأنه عايز الخدمة كلها تكون في إيده يرعون أنفسهم في كاهن يحب يرعى نفسه بأنه ينتقل من كنيسة صغيرة إلى كنيسة أكبر أو من كنيسة فقيرة إلى كنيسة أغنى لأنه ما بيهتمش بالكنيسة اللي هو فيها إنما يريد أن يرعى نفسه في إنسان يريد أن يرعى نفسه من جهة الراحة ومن جهة الصحة فلا يتعب لا يتعب في الافتقاد ولا يتعب في العمل التعليمي ولا في عمل الوعظ ولا في أعمال الخدمة لأنه بيحاول أن يرعى نفسه يقول لك يا عمي إن ضعفت وتعبت الخدمة هتنفعني بإيه قال لي كل واحد يراعي نفسه الكاهن الذي يرعى نفسه لا يفكر في ان الله يرعاه في ايه كويسه بتقول قالها داود النبي قال كنت فتى والان شخت ولم اجد صديقا تخلي عنه او فتيه له يلتمسون خبزا الكاهن الذي يرعى نفسه بينسى خدمته وينسى مسؤولياته وينسى انه سوف يعطي حسابا امام الله عن الرعايه التي كلف بها ربنا هيقول له الوزنة اللي اديتها لك عملت بيها ايه والذي يرعى نفسه في امور ماديه او امور نفسيه نفسيه من جهه السلطه بيبقى نسي العمل الروحي ونسي روحياته ايضا على ان عباره يرعون انفسهم ينقصها ان يوضع جنبها عباره بين قوسين انهم يرعون انفسهم باسلوب غير روحي لان هو بيظن انه بيرعى نفسه ولكن الطريقه اللي بيهمل بيها الرعيه في رعايته لنفسه بيهلك فيها نفسه يبقى ازاي بيرعى نفسه وهو بيهلكها تنطبق عليه حينئذ الآية التي تقول من يجد نفسه يضيعها ومن أضاع نفسه من أجل يجدها كتير جدا الإنسان يفكر إنه بيرعى نفسه بينما في الواقع بيكون بيهلك نفسه وبيرعى نفسه بطريقة غير سليمة يرعون أنفسهم ولا يرعون الرعي الإنسان اللي بيرعى ذاته من هذا النوع لا يرعى روحياته مفروض أن يرعى روحياته واللي بيرعى نفسه يفتكر الآية اللي بتقول ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه الراعي الحقيقي لا يرعى نفسه وإنما يبذل نفسه لا يرعى نفسه إنما يبذل نفسه السيد المسيح بيقول أنا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف لم يكن داود يرعى نفسه حينما هجم على الدب والأسد ليخلص منهم الفريسة من رعيته الراعي الذي يرعى نفسه ربما يهتم كثيرا بكرامته وبحقوقه وبالاحترام الذي ينبغي ان يقدم له وبالطاعه التي ينبغي ان تقدم له وفي كل هذا يخسر الاخرين باسم الكرامه والاحترام والطاعه انسى نفسك وافتكر الآخرين حينئذ تكون راعيا حقيقيا انسى نفسك وافتكر الآخرين انسى احتياجاتك وافتكر احتياجات الآخرين ها أنا ذا على الرعاة الذين ير... لا يرعون أنفسهم ولا يرعون الرعي ربما يلزمك الكثير من الوقت أن تفكر فيه في احتياج كل عائلة وكل فرد ويلزمك جهد ويلزمك ترتيب عشان ترعى الناس فإذا ما كانش عندك وقت إنك تفتقد أو إنك ترعى أو إنك تدرس احتياجات الناس يبقى ما معنى رعايتك ليهم تعمل إيه في الرعاية شوفوا داوود الذي لم يكن يرعى نفسه قال إيه أقسم للرب انه الا ادخل الى مسكن بيتي ولا اصعد على سرير فراشي ولا اعطي لعيني نوما ولا لاكفاني نعاسا ولا راحه لصدغي الى ان اجد موضعا للرب ومسكنا لاله يعقوب تطبقها بانك تقول الى ان اجد موضعا للرب في قلب كل احد في حياة كل أحد لا أصعد إلى سرير فراشي لا أعطي العيني نوما ولا الأكفان نعاسا المزمور ده بتعطيه لنا الكنيسة نقراه في صلاة النوم لو الكاهن بيصلي المزمور ده بتأمل قبل أن ينام هيلاقي نفسه صحي وما نامش وقعد يفكر كيف انني استطيع ان اجد موضعا للرب في قلب كل احد لكن لو قال ما هو ليهم رب يرعاهم طب ما هو ربنا اللي بيرعاهم كلفك انت برعايته ده ممكن الكاهن اللي اللي بيصلي الترحيم اللي بعد القديسين في المجمع ويقول نحن الغرباء في هذا المكان احفظنا في إيمانك وانعم علينا بسلامك ده يمكن احفظنا بإيمانك دي تدور في مخه على جميع المرتدين اللي بيرتدوا في المنطقة وانعم علينا بسلامك تدور في مخه على جميع اللي بيعتدى عليهم في المنطقة أو في غيرها اللي بيرعى الرعية بيكون بيفكر في صالحها وماذا يعمل من أجلها في كل صلواته وفي كل أفكاره وفي كل تحركاته لا يصلي صلاة تقصية بقدر ما يصلي صلاة روحية من أجل أولاده الصلاة التقصية نقول في أشية الإنجيل الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى شفيهم لكن الصلاة الروحية وهو بيقول الذين سبقوا فرقدوا يكون في مخه كذا اسم فلان وفلان وفلان وفلان وفلان بيصلي من أجلهم فيما يقولوا الأوشية والمرضى اشفيهم يكون في مخه فلان وفلان وفلان وهكذا تكون رعيته في صلواته في فكره مشغول بيهم مشغول بيهم مش بيرعى نفسه لا ده يمكن صلواته يكون موجهة للناس مش لنفسه مش بيرعى ذاته شوف واحد من اللي تنطبق عليهم العبارة دي بولس الرسول يقول وددت لو أكون أنا نفسي محروما من المسيح لأجل إخوتي وأنسبائي حسب الجسد هو مش بيرعى نفسه ده بيرعى الناس وددت لو أكون أنا نفسي محروما من المسيح لأجل إخوتي وأنسبائي حسب الجسد من الذين تنطبق عليهم هذه العبارة موسى النبي اللي قال ربنا في خروج 32 بعد العجل الذهبي ومشكلته قال له اغفر لهم وإلا امحو اسمي من كتابك الذي كتبت ده مين اللي يقول الكلام ده لا تغفر لهم ولا تمحو اسمي من كتابك الذي كتبت يقول له يا رب انا مش عايز اخش الملكوت وحدي لا اما اخش وكل دول معايا لا مانيش داخل واحد عنده دالة مع ربنا بيكلمه بقوة بقوة الحب اللي بينسى فيه ذاته ويفتكر الآخرين اللي بيرعى الآخرين اللي يقول زي بولس الرسول في أعمال عشرين وهو بيكلم شيوخ أفسس بيقول ثلاث سنين لم أفتر عن أن أنذر بدموع كل أحد واللي بيقول في رسالته الثانية لكورنثوس بأسفار مرارا كثيرة بأختار في البرية بأختار في البحر بأختار من جنسي بأختار من أخوة كذبة بأختار من اليهود من الأمم عايش في أختار أختار أختار أختار وأسهار لأنه بيفكرش في ذاته لا يرعى ذاته لا بولس الرسول ده كان بيرعى ذاته ولا كان بيبذل ذاته كان بيبذل ذاته عشان كده في آخر أيامه قال في تيموساوس الثاني أربعة قال أنا الآن أسكب سكيبا ووقت انحلالي قد حضر أسكب سكيبا ده الشخص اللي ما بيرعاش نفسه وبيرعى الآخرين بيسكب سكيبا الراعي الذي لا يرعى نفسه وإنما يرعى رعيته يحتمل من أجل رعيته يحتمل يحتمل التعب ويحتمل الإهانات من الآخرين ويحتمل السهر ويحتمل الصوم من أجل الناس يعني إحنا جايز جايز جربنا الصوم كقانون في الكنيسة وجايز جربنا الصوم من أجل أنفسنا لكن هل جربنا الصوم من أجل الآخرين يعني مشكلة من المشاكل نقول نصوم لها يومين عشان ربنا يحلها اليومين دول مش من أجل ذاته ولا من أجل إن القانون لا من أجل الآخرين قرأت قصة مؤثرة عن المهاتما غاندي المهاتما غاندي كلمة مهاتما يعني الروح الكبير يعني اللي هو الزعيم الروحي للهند بيقول جات له امرأة أخطأت وعايزة تريح ضميرها فأمرها إنها تصوم أسبوعين وبعدين رجعت له بعد شوية قال لها صمت الأسبوعين قالت له لا ما قدرتش قال لها معلش يا بنتي أنا أصومهم بذلك ده إيه القلوب الحنينة دي اللي يصومهم بدلها الناس اللي لا يرعون أنفسهم وإنما يرعون الآخرين تلاقيهم يهمهم راحة الآخرين روحيا مهما بذلوا من جهد قيادة الناس للتوبة مهما بذلوا من جهد جايز إنسان متعب في خدمة تقول أنا استريح منه واطرده من الخدمة تبقى ريحت نفسك أنا استريح منه يعني ريحت نفسك لكن لما تفكر إزاي تهديه ويبقى كويس يبقى بتريح الآخرين مين فينا بيعمل كده في سؤال محرج شوية ممكن الكاهن يسأله لنفسه أنا دلوقتي سبت وظيفتي في العالم وبقيت قسيس هل لو استمريت في وظيفتي في العالم كنت هبقى في المركز المالي اللي أنا فيه دلوقتي ولا ما كانش هيوصل ولا أنا دلوقتي لما خدت دخلت في الكهنوت بقيت في حالة مريحة أكتر وفي غنى أكتر وفي رفاهية أكتر هل أنا أخذت من الكنيسة أم الكنيسة أخذت مني أنا في موقف المعطي أم في موقف الآخذ سؤال إن ما سألتوش لنفسك هيسألك ربنا فيه يعني هو لابد السؤال هيجي هيجي سواء أنت أردت أو لم ترد أنا يا رب مفروض إن أنا كرست نفسي ليك لكي أعطيك لا لكي آخذ يرعون أنفسهم هو ما فيش مانع ان الانسان لما يبذل نفسه من اجل الله ربنا يهتم بيه ويرعاه ويكبر فيه على شرط انه يكون عمل ما يستحق هذا ويكون ما يحصل له مكافأة من الله له على امانته في الخدمة وعلى بذله يكون ما عنده مكافأة من الله له على بذله وليس سعيا منه في رعايته لنفسه وليس سعيا منه في رعايته لنفسه هو ربنا حطهم جملتين مع بعض حطهم جملتين مع بعض يرعون أنفسهم ولا يرعون الغنم الاتنين مع بعض في إنسان بيهتم بنفسه روحيا وبيهتم بالرعية روحيا لكن إذا الاتنين اصطدموا ببعض يبقى يفضل للرعية إذا اصطدمت راحته براحة الآخرين يبقى يفضل راحة الآخرين واحد بيسأل سؤال بيقول بعته لك قبل كده أجاوب عليه بيقول هل لو الكاهن جات له هدية سيارة فاخرة مش عارف عينين الناس دول بتنقر ليه الكاهن هل هي من حقه أم من حق الكنيسة أم من حق الخدمة أم من حق أولاده هو طبعا العربة لما بتيجي للكاهن بتجيله علشان يفتقد بها الرعية مش يتفسح فيها على كوبري قصر النيل مفيش حد بيعمل كده فيعني السؤال يحتاج يتفهم بطريقة روحية الكاهن حياته كلها لربنا فكل ما بيجيله بيستخدمه لأجل ربنا يعني واحد مثلا جاله كمبيوتر بيستخدمه من أجل خدمة تقول بتاعه ولا بتاع الكنيسة ولا بتاع ربنا هو بتاعه وفي نفس الوقت بتاع الكنيسة وفي نفس الوقت بتاع ربنا لكن ياخد الكمبيوتر ويروح شحنته لوحده ومخلي خدمة من غير نظام ده يبقى شوية يعني مفروض ان الكاهن كل ما يعمله يعمله بحكمة كل ما يعمله يعمله ايه بحكمة جات له عربية كويس يشتغل بيها في الخدمة يخدم بيها يفتقد بيها يزور بيها المرضى يزور بيها العائلات ولو الخدمة احتاجت مفيش مانع إذا خدمة احتاجت يصلي إن ربنا يبعت كمان عربية نعم بس مشاوير الضرورية مش ما مش مشاوير الرفاهية اه بقت من الضروريات بقت من الضروريات لكن لو قال ان العربيه دي احسن تستهلك من كثره المشاوير نستخدم عربيه الكنيسه ونوفرها للحاجات الكويسه يبقى تمام او ما يخليهاش لمشاويره الخاصه والكنيسه تدفع ثمن العجل وثمن البنزين يعني مفيش مانع يستخدم نعم افتقاد يبقى كده ما دام في الافتقاد يعني العربية اللي بيستخدمها كان في الافتقاد الكنيسة مسؤولة تبعت له البنزين وتبعت له الكاوتش اللي يخسر وقطع الغيار لكن اللي تستهلك في حكايات تانية الواد عايز يروح بيها مشوار يلعب تنس دي ما تدفعش الكنيسة البنزين شوف كل زي ما قال القديس الأنبا أنطونيوس قال كل فضيلة تحتاج إلى إفراز كل فضيلة تحتاج لإيه؟ إفراز يعني بالحكمة كل حاجة تمر واحد بيقول لو جاء مبلغ لكاهن لأخوة الرب فهل لو أعطى منه الإنسان مريض في مستشفى يصح أم لا ما هو عايزة تفسير كلمة أخوة الرب كلمة أخوة الرب يعني المحتاجين مش بس المحتاجين يعني اللي بيجوا ياخدوا آه، معونة مالية من الكنيسة إنما كل حد محتاج وبتبقى للخدمة عموما يعني ما دام الشخص اللي دفع حاجة لأخوة الرب لم يقيدها بقيود معينة إذا كان قيدها بقيود معينة تبقى في حدود القيود لكن إذا سابها كده حرة هي المفروض بتستخدم للمحتاجين أيا كان نوعه أيا كان نوعه صدقوني إحنا في أيام ممكن وكيل الوزارة يكون محتاج فيها زيه زي أي موظف ده دلوقتي إحنا بنشوف عجب عجب عارف يعني إيه عجب؟ يعني مثلا حتى النقطة دي كنت مرة كلمت فيها الدكتور نبيل آه إنسان مريض وعايز عملية قوم تيجي المستشفى عارفها الحكاية دي أمري أنس تطلب مننا سبعين ألف جنيه سبعين ألف جنيه ده مين اللي يقدر ي- يصرفها دي مهما كان مهما كان ايه عملية بسبعين ألف دي أنا مرة كنت في اجتماع أخوة الرب قلت لو واحدة ست من النوع ده هتعمل عملية بسبعين ألف دي لو باعوها هي وعيالها مش هتجيب السبعين ألف مش هتجيب السبعين ألف صح ناس غلط يقول لك مثلا آم، عملية آه، نقل كلى عملية نقل كلى في الحقيقة هي عمليتين عملية تتاخد بيها الكلية من الشخص السليم وعملية تانية تتركب بيها تتركب بيها الكلية في الشخص المريض وعملية تالتة اللي هي شراء الكلية وتمنها يعني جايز تشتري الكلية بخمستاشر ألف أو بعشرين ألف على حسب نوعية ونوعية اللي هيديها لك وبعدين تتركب في- بكام وتطلع وتطلع من الراجل التاني بكام تطلع من الراجل الأولاني الطبيب بياخد العم... آه، أجرة الجراحة والمستشفى بتاخد الإقامة لغاية لما ي- يقوم ويمشي على رجليه فأجرة الطبيب شيء وأجرة المستشفى شيء آخر وبعدين تتركب في المريض أجرة تركيبها شيء تاني وبعد ما تتركب تحتاج إنها تتثبت لأن ممكن تبقى rejected يعني يرفضها الجسد فعشان تتثبت وما يحصل لهاش أي rejection بتاخد حقن مستمر على ما أظن يمكن تكلف كل شهر 850 جنيه حقن ولا 1000 جنيه ب 900 جنيه خلاف التحليل وغيره دي تبقى قد ايه دي طب دلوقتي افرض ان بلاش واحد وكيل وزاره واحد وزير سابق هيجيب منين الفلوس دي ده يقول له خير لك ان تدخل ملكوت السماوات من غير كليه لا نوضبها توضيبة كويسة الراجل الس- السليم اللي عنده كليتين نقول له خير لك انك تروح ملكوت سموات بكلية واحدة من انك تترك زميلك يموت وانت تروح بكليتين ولا ايه رأيك في الكلام ده كده يمشي تمام تعلقوها في في جمعية الرجاء دي ياخدوا منه كلية وبعدين جايز بعد كده يقولوا له ادينا كمان ربع إذا كان يعيش بربع كلية يتبرع بربع أو نص يقعدوا لما يخلصوا عليه نعم على كل ينفع كل الأمر يعني آه أيام صعبة أيام صعبة الواحد كل ما يقرا في الجرايد عن اللحمة اللي جت من البقر ده اللي وحش دي يقول له أشكرك يا رب اللهم إني صائم يعني جاية خير من الناحيتين يعني تفضل صلي